سلام لكم أيها الأحباء مشاهدي قناة الحياة ألتقي بكم اليوم في حلقة خاصة أخرى للتعليق على برنامج البيوت أسرار أو حلقة بزنس الفتاوى على القناة الفضائية ART التي بثت في شهر يناير سنة 2006 ميلادية تقديم المضيفة سهير جودة واخترت عنوانا لحلقتنا اليوم وعادوا فعدنا أي أنهم عادوا للحديث عن رضاعة الكبير فعدنا بدراسة مستفيضة عن هذا الموضوع وكما عودت المشاهد على رسم خريطة كلامي قبل البدء في الشرح التفصيلي فلهذا ألخص ما سوف أقوله في النقاط التالية واحد تحية تقدير اثنين مقدمة تمهيدية ثلاثة بنية الموضوع فأولا تحية تقدير أقدمها للمضيفة الناجحة سهير جودة والشيخ المحترم الدكتور عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وكذلك الدكتور محمد عبد الغني شامة الأستاذ بجامعة الأزهر والدكتورة ملكة يوسف المستشارة التشريعية والقانونية للأحوال الشخصية والشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق ثانيا مقدمة تمهيدية وتشمل الأحاديث كالآتي وبمنتهى الصراحة ما كان لي أن أعلق على حلقة هذا البرنامج فهي عن بزنس الفتاوى كما قالت المضيفة سهير جودة قالت هذا الملف الهام وهو بزنس الفتاوى والفتاوى أصبحت الآن تجارة وصناعة لها نجوم هو نفس عدد نجوم المطربين على الفضائية في العدد والشهرة وسترون هذا المشهد على الشاشة هذا الملف الهام بزنس الفتاوى والفتاوى أصبحت الآن تجارة وصناعة لها نجوم ينافسوا عدد نجوم المطربين على الفضائيات في العدد والشهرة وضربت مثلا لتلك الفتاوى فقالت ونتساءل عن هذه الفتوى التي خرجت لتحرم منادات الزوجة لزوجها بابا أو مناداته لها ماما بشكل من أشكال الاحترام والحب بدعوى أن استخدام تلك الألقاب تحرم كل كلا من الزوجين على الآخر أهو وتساءلنا قبل الفاصل عن الفتوى اللي حرمت او اللي قالت ان الزوجه لما تقول لزوجها يا بابا والزوج يقول لها يا ماما ان ده حرام وخدوا الشكل او اللفظ ان ده نيه او قصد فقال ان ده في تحريم على الاثنين والواقع أنا لا شأن لي بذلك ولا يخفى على المشاهد أن معظم الحلقة كان حوارات ومناقشات وخلافات ومشادات بين حضرات الأفاضل مشايخ الندوة حول الفتاوى وهذا مشهد من تلك المواقف سامحوني في اللفظ أقول المواقف المخجلة الدكتور عبد المهدي بيقول احنا في كلامنا عن ابو حنيفة وجواز المرأة ان تزوج نفسها هذا الكلام انا لم اقرأه لابي حنيفة لما قال يجوز للمرأة ان تباشر العقد كبقية العقود على ان يكون ولي الامر موافقا فاذا لم يوافق بطل العقد فقاطعه الدكتور شامة قائلا يا دكتور ارجع لكتب فرد عليه الدكتور عبد المهدي انا قرات الكتب فاعترضه الدكتور شمع اصبر بس إن الله مع الصابرين قالوا يحتاج هذا العقد إلى مباركة من الولي, من الولي فصده الدكتور عبد المهدي قائلا لا الحقيقة المؤلمة هي أن محمد ألغى دور وعمل الروح القدس الذي يرشد الإنسان إلى جميع الحق ولهذا داروا في حلقة مفرغة واحتاج كل مسلم إلى شيخ بورتابل فتوى فتوى ليستفتيه في كل كبيرة وصغيرة ليه؟ لأن ده عمل الروح القدس لكن لما يتلغي الروح القدس يبقى محتاجين كل واحد محتاج لشيخ يحطه تحت الطلب ما علينا من هذه الحلقة المفرغة ومن مشاداتهم ومشاحناتهم فإني أقول لولا أن فضيلة الشيخ الدكتور عبد المهدي عبد القادر قد لمح في الحلقة إلى برنامج قناة الحياة وصرح بذكر القسيس المصري الذي يتكلم في الإسلاميات وشطب اسمه من الكنيسة لولا تلميحه وتصريح هذا لتركت معارك الشيوخ واكتفيت كبقية الناس بالفرجة ولكن حيث أن فضيلته وعاد فتعرض لنا وتعرض لما ذكرناه عن حديث رضاعة الكبير فلا بد إذن من التعليق ولكن هذه المرة تعليق باستفاضة أكثر مما قلناه في تعليقنا السابق عن ذات الموضوع في برنامج هالة سرحان بفضائية روتانا أعتقد المشاهد يذكر ذلك ولكني أردت أن أتكلم باستفاضة حتى أقطع دابر هذا الموضوع ويعرف الجميع حقيقة هذا الحديث المحمدي آسف جدا أقول المخزي هذه مقدمة آتي إلى صلب الموضوع أو بنية الموضوع وسيشمل تعليقي على الحوار الذي دار بالحلقة عن موضوع رضاعة الكبير يشمل النقاط التالية هذكرها كده باختصار وبعد كده كما عودتكم أتكلم عن كل عنصر باستفاضة باختصار واحد رضاعة الكبير وقناة الحياة اثنين رضاعة الكبير بين الفتوى والحديث ثلاثة رضاعة الكبير بين الحديث والقرآن أربعة رضاعة الكبير بين الصحة والتكذيب خمسة رضاعة الكبير بين الخصوصية والعمومية ستة رضاعة الكبير بين سامحوني في الألفاظ يا جماعة معلش آه احنا مش متعودين على الكلام ده فسامحوني هو يمكن الكلام ده بيبقى عادي في الثقافة الإسلامية والأدب الإسلامي لكن عندنا بيبقى فيه شيء من التحفظ لكن لأني أتعرض إلى موضوع فسامحوني في أن أنا أنطق الألفاظ كما هي رضاعة الكبير بين لقم الثدي والسقي من وعاء أو كوباية سبعة رضاعة الكبير بين الإخفاء والإظهار ثمانية رضاعة الكبير ومشكلته الأساسية الخطيرة تسعة رضاعة الكبير والانطباعات الشخصية انطباعاتي أنا الشخصية عشرة رضاعة الكبير وكلمة ختامية في عشر نقاط سأتناول هذا الموضوع بنعمة الله من جوانبه المتعددة ليكون واضحا من جذوره إلى فروعه والمبدأ في الحديث بتفصيل عن كل نقطة على حدة النقطة الأولى رضاعة الكبير وقناة الحياة يقول فضيلة الدكتور الشيخ عبد المهدي موجها حديثه لمضيفة البرنامج النهاردة في قنوات فضائية وانت تعرفيها ولو ما كنتش تعرفيها تبقى مشكلة النهارده آه.
في قنوات فضائيه وانت تعرفيها وما كنتيش تعرفيها تبقى مشكله قنوات فضائيه ساعات لاعداء الاسلام ي- ي- يش- ي- يدرسون ويتفننون في اعاده الاسلام بس أنا لي تعليق بسيط على الكلام ده لماذا يا فضيلة الشيخ لم توضح أسباب هذه المشكلة وأبعادها بتقول لو ما تعرفيش تبقى مشكلة ليه مش عارف لماذا إن كانت لا تعرف لماذا إن كانت لا تعرف تبقى مشكلة وما هي تلك المشكلة ثم أضاف قائلا انا رحت لاكبر شخصيه في مصر أنا وقلت معاك.
ان القسيس الفلاني بيعيب الاسلام على قناه كذا من الساعه كذا للساعه كذا يوميا وهو مصري ومع ذلك قالوا ان اتصلنا بالكنيسه والكنيسه قالت شلحناه شلحناه يعني شطبوا اسمه وحلاوه ولكن كل يوم بيتكلم عن الاسلام وإني أتساءل يا ترى مين أكبر شخصية التي ذهبت إليها يا فضيلة الشيخ هل أكبر شخصية دينية في الإسلام يعني يبقى شيخ الأزهر أم أكبر شخصية في مصر على الإطلاق أي رئيس الجمهورية ثم يقول بحزن شديد وخيبة أمل ومع ذلك قالوا اتصلنا بالكنيسة والكنيسة قالت شرحناه ويعبر عن خيمة خيبة الأمل هذه قائلا شلحناه يعني شطبوا اسمه وينطق بمرارة الأسى مركزة في كلمة ساخرة قائلا يا حلاوة ثم يستكمل مرساته قائلا ولكن كل يوم بيتكلم عن الإسلام وأنا بس أحب أقول له يعني أنت كنت عاوزهم يكتموا صوتي ولا يقتلوني بحد السيف يا فضيلة الشيخ ثم يختم مرافعته هذه متسائلا إذا ماذا علينا أن نفعل المسلمين بيطالبوا بيقولوا ردوا وأنا برد فانفجرت المضيفة محتجة تقول أقوم أرد أنا برضاع الكبير وكررت السؤال يا دكتور هو الرد يكون برضاع الكبير هرد انا برضاع الكبير يا دكتور هو الرد برضاع الكبير واستكمل الشيخ عبد المهدي حديثه قائلا ده هو اللي بيقول كده قصده يعني القسيس على قناة الحياة ووضح كلامه بسؤال طرحه وأجاب عليه فسأل هو بيقول إيه؟ سؤال وأجاب بيقول ده هو اللي في الإسلام ثم يحاول فضيلته تقليدي باسلوب ساخر قائلا قال انا بقول يعني إيه؟ ان اراد النبي ان مش عارف ايه ان آه، ويمسك الشيخ عبد المهدي ورقه ويعرضها لجاره ويقول اقراها لو سمحت آه، اصل انا مستفضح اقراها يعني بيقلدني يعني را- ده الراجل بيشوفني كويس موجود على الشاشه المشهد الجميل ده الرائع لذيذ هو الرد برضاع الكبير ما هو اللي بيقول لا هو ده هو ده هو اللي الجوز.
بيقول يا استاذ الوهيب افهمي كلامي هو بيقول ايه ده اللي في الاسلام ان اراد النبي ان مش عارف ايه ان اقراها لو سمحت اصل انا مستفضح اقراها ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من المنيب يستنكحها من النكاح اللي هو الجواز فيها ايه ثم يكمل الجملة وكأن الكلمة لا تجرح الحياء الكلمة اللي أنا بوريها للشاشة كأنها لا تجرح الحياء فبيقولها بصراحة يعني كده إن أراد النبي أن يستمتم تمتم خالصة ويستمتم تمتم يعني من التمتم اللي هو من الجواز فيها ايه دين والحقيقه طبعا انا بقول تمتم علشان خاطر معنى في بطن الشاعر و... وياما عائلات و... وستات وبنات صغيرين وكبار قاعدين حوالين التلفزيون فصعب ان انا انطق الكلام دي هاي تمتم المعنى في بطن الشاعر تمتم والحقيقه بالرغم من عدم لياقه هذه الكلمه التنتنتاه إذ كان من الأفضل استخدام الكلمة الأخرى أدم معروفة كلمة الجواز والزواج ف... وبتستخدم بلا حرج هي الزواج أقول بقول إنه مش هي دي برضه الكلمة اللي أنا عرضتها للكاميرا مش هي دي فهذه الكلمة اعتدت على أن أستهجاها ومفيش مشكلة بقول كده نون كاف ألف حه في كل البرامج عشان العيال الصغيرين ما يعرفوش يقروها او يسمعوها مننا لكن الكلمة القبيحة الثانية ولا مؤاخذة التي نطق بها محمد فلا استطيع حتى ان استهجها وسوف اعرضها برضه للكاميرا وأتحدى فضيلته أن يقرأها على الملأ في برنامج قادم وقد ذكرت هذه الكلمة الصعبة في أربعة مواقع من كتب الأحاديث بيانها كالآتي صحيح البخاري باب المحاربين حديث رقم 6913 عن ابن عباس قال لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي قال له النبي بيقول له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت قال لا يا رسول الله قال ايه اه مستفضح ان انا اراها اهي وانا اتحداك فضيله الشيخ لو تقراها اهي المره الجايه نسمعها منك يا فضيله الشيخ ويقول قال لا يا رسول الله قال اكذا كذا ولا يكفي يعني ما بيتكلم بالمفتشري يعني قال فعند ذلك امر برجمه وتكرر هذا الحديث في مسند أحمد تحت حديث رقم 2477 وجاءت واقعة مشابهة ونطق فيها محمد بنفس الكلمة في سنن أبي داود باب الحدود حديث رقم 4430 عن ابي هريره قال جاء الاسلمي الى نبي الله فشهد على نفسه انه اصاب امراه حراما اربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي يعمل نفسه مش سامع فاقبل في المره الخامسه فقال له النبي تم تم تم قال نعم برضه هي الكلمه المفضوحه قوي فالنبي قال له تاني حتى غاب ذاك منك في ذاك منها كلام صعب صعب صعب على العائلات اللي قاعده حول التلفزيون المفروض ان انا كنت نبهت من البدايه ان الحلقه دي للكبار فقط طب تقدروا تطلعوا العيال الصغيره لو سمحتوا والبنات من قدامكم علشان خاطر ما يبقاش في حرج قال نعم ومش يسكت بقى لا حاجات غريبة قوي يا جماعة قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا بعد ده كله قال له نعم وشوف الراجل كلامه المؤدب والمهذب رغم انه زنى يعني لكن كلامه مؤدب ومهذب قال نعم اتيت منها حراما ما ياتي الرجل من امراته حلالا حتى الوصف مؤدب رغم انه راجل زاني فسالوا الرسول فما تريد بهذا القول قال اريد ان تطهرني يا رسول الله عارفين طهاره ازاي ما ما فيش تطهير بقى في الاسلام اصلا فيش تطهير اللي يغلط اهو فامر به فرجم ده التطهير وتكرر هذا الحديث في سنن الدرقطني حديث رقم 3491 صعب قوي ده يمنع اي انسان يروح يتوب لما فيها رجم ثم يكمل الشيخ عبد المهدي تعليقه خيلا على الكلام اللي انا بقوله يعني رغم ان الكلمه اللي انا تعرضتها لل- للضوء كلمه صعبه قوي لكن يقل يعلى ويقول ايه اهو شغل تمثيل وشغل افتراء برضه يا فضيلة الشيخ ده شغل افتراء وتمثيل صحيح ثم يوجه كلامه للمضيفة متسائلا بيقولوا ان ليه الكبير رضع ويؤكد لها الخبر قائلا هم قالوها في القناة الفضائية ثم يتساءل في استعجاب قائلا ايه رأيك ويضيف قائلا مش في الصحف بس والكلام ده هتسمعوه دلوقتي وتشاهدوه على الشاشة فيها ايه لكن اهو شغل تمثيل وشغل افتراء بيقولوا ان اله الكبير رضع طب هم قالوها في القناه الفضائيه ايه رايك مش في الصحف بس ثم يورد بعضا من الأسئلة التي ذكرت في قناة الحياة قائلا إيه ان الاسلام فيه رضاع كبير هو الكبير معقول ممكن يرضع ما هي مش جت بعد عارف ما إيه.
اتنشط يا احنا دكتور محتاجين بعد ما نستعمل اتنشط.
المساحة بعد ما الإعلامية.
اتنشط.
لا يا دكتور هل ده أنا تؤخذ كنت الفتوى أقدم من يا كتابي دكتور؟
بسنوات هل تؤخذ الفتوى الدينية شرعيتها من خلال الداعية أو رجل الدين الذي يقوم بالإفتاء أم من خلال صدورها عن مجمع البحوث الإسلامية بعد المناقشة والموافقة عليها نواصل بعد الفاصل
وإني أندهش لماذا لم يتركوه يتكلم في الموضوع والمؤكد أنهم قفلوا عليه الكلام بدليل أن المضيفة غيرت الموضوع ودخلت في فاصل ولن يعودوا لسياق الحديث أيضا بعد الفاصل صح ده كان بخصوص النقطة الأولى وهي رضاعة الكبير وقناة الحياة ننقل للنقطة الثانية بقى حتة حتة كده رضاعة الكبير بين الفتوى والحديث سؤال يطرح نفسه على بساط البحث هل رضاعة الكبير فتوى أم حديث وهذا ما دعا المذيعة سهير جودة تذكر في الحلقة وتقول قلنا له على فتوى إرداع الكبير وقال أنها ليس بفتوى وشكرا على هذا التوضيح لقد شكرت المذيعة الشيخ عبد المهدي على أن رضاعة الكبير ليست فتوى ولكنها لا تعلم بكل أسف شديد بالمصيبة الكبرى أنها أكثر من فتوى إنها حديث محمدي بل أكد الشيخ عبد المهدي عبد القادر أنه حديث صحيح بل وفي أعلى درجات الصحة وأنه وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام الكلام ده موجود في كتابه اللي اسمه دفع الشبهات عن السنة المحمدية صفحة 103 وإني أحب أن أذكر عدد مرات ورود حديث رضاعة الكبير في كتب الأحاديث المحمدية ما يختص برضاعة الكبير ذكر في 23 موقع آه، ذكر 23 مرة في ثمانية مصادر تراثية للحديث وعشان خاطر تتأكد أيها المشاهد الحبيب من ذلك عليك بالدخول إلى موقع الأزهر هيتحط لك دلوقتي على الشاشة وخش إلى قسم الحديث الشريف واكتب في خانة البحث كلمة أربعيه بس وانت بتكتب أربعيه حط على الألف همزة لو كتبتها مش مهموزة هيطلع لك صفر صفر النتيجة لكن خد بالك تكتب آ مهموزة أرضعيه وستجد المواقع كلها فافتح هذه المواقع واقرأها موقعا موقعا فستجد أنها تذكر هذه القصة وأنا أضع أمامك إحصاء بهذه المواقع فهي كالآتي آه، أذكرها لك من المواقع علشان خاطر اللي بيبحث يقدر يشوف في صحيح مسلم اتذكرت خمس مرات في مسند أحمد ذكرت سبع مرات في سنن النسائي ذكرت أربع مرات في موطأ مالك ذكرت مرتين في سنن البيهقي ذكرت مرتين وذكرت مرة واحدة في كل من سنن أبي داود سنن ابن ماجه مسند الدرامي اجمعهم كده كلهم هتلاقيهم 23 موقع اتذكرت فيها رضاعة الكبير وقد قمت بدراسة دقيقة لهذه المراجع لأرتب تسلسل تفاصيل أحداث القصة حيث أن كل مرجع انفرد بجانب منها الحقيقة هذا كلفني جهدا ليس بقليل لأن طبعا الكلام منطور فعشان ترتب قصة مسلسلة بتاخد وقت كبير وبالمناسبة أنا أرى أن كل كتب التراث الإسلامي تحتاج إلى إعادة دراسة وترتيب كما فعلت مع هذا الحديث وهيبسطك لما تلاقي الحديث محطوط بتسلسل منطقي وترتيب جميل